السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد بقيت معنا بعض الأسئلة اليسيرة بأمر الله عز وجل وذلك من اللقاءات السابقة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها ونوالي استقبال اتصالات الإخوة المشاهدين وذلك فيما يلي بمشيئة الله كان السؤال الذي تبقى معنا الأول وهو عن الصوم في السفر عن حكم الصوم في السفر وبالنسبة للصوم في السفر فقد اختلف أهل العلم فيه على رأيين رئيسيين نبينهما ثم نبين التف... التفرع الذي حدث في الرأي الخاص برأي الجمهور بالنسبة للصوم في السفر ذهب ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله إلى أنه لا يجوز الصوم في السفر وأن من صام في السفر وجب عليه القضاء لأن رب العزة سبحانه لما ذكر المريض والمسافر في القرآن الكريم في سورة البقرة قال فعدة من أيام أخر ومن ثم قال لا يجوز للمسافر أن يصوم وإن صام في رمضان لم يجزئه صومه ويجب عليه الإعادة وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله واستند أيضا إلى بعض الأحاديث التي يدل ظاهرها على أنه لا صوم في السفر من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر واستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين أفطروا عن الذين امتنعوا عن الفطر في رمضان لما أمرهم صلى الله عليه وسلم فقال أولئك العصاة فاستند إلى ذلك وقال بأن الصوم في السفر لا يجوز ولا يجزئ صاحبه أما جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى صحة الصوم في السفر ولكن اختلفوا أيهما أفضل هل الأفضل الرخصة أي أن يفطر في السفر أم أن الأفضل هو العزيمة والجمهور جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله ورضوانه قد ردوا على ابن حزم عليه رحمة الله فيما استدل به فقالوا أن قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام وبركاته
تفضل يا اخي الكريم ازيك يا فضيله الشيخ الله يرفع قدرك تفضل جزاكم الله خير بعدين فضيلتك كان ليا بس معلش انا اسف عليت اسئله كده كنت عايز اعرف هل هذا صح ام لا صح تفضل يا اخي الكريم السؤال الاول الحديث اللي هو بتاع النظر الى الكعبه عباده هل هذا صح ام لا صح بعد إذن حضرتك احنا عايزين إن شاء الله الأسئلة اللي تيجي في الحديث عند حضرتك فضيلة الشيخ مصطفى العدوي عند حضرتك فضيلة الشيخ مجدي عرفات توجه الأسئلة إليهم فهم أعلم بهذا الفن
طيب خلاص ربنا يرفع قدرك ويعزك طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخي الكريم الله يكرمك يا شيخ أيمن إيه، بقول لحضرتك دلوقتي ال-
اتفضل الله يخليك ال- دلوقتي بالنسبة للمأموم ورا الإمام نعم واخد بال حضرتك يعني ال- الإمام لما يجي يقرأ قرآن يذكر الجنة وكده و- والأحوال دي يجي المأمون يقول إيه يقول آه، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وكلام من ده في سره يعني مم.
أو أو النار يقول مثلا اللهم اجعلنا منهم مم.
هل ده يجوز؟
يعني قصد حضرتك ان هو يدعو يدعو والامام يقرأ مش آه، كده بالظبط كده آه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله وإذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل اه لكن المأموم أمر حينما يقرأ عليه القرآن أن ينصت يتدبر في كلام الله عز وجل تمام يا حضرتك اه ان شاء الله آه ففي الفريضة هو مأمور بالإنصات والتدبر معايا حضرتك اه ان شاء الله آه في النافلة بقى يسأل كيف يشاء
طب جزاك الله خير يعني يبقى حتى لو هو مر بآية رحمة يسأل المولى بقلبه امم بقلب بحيث ما يشغلوش ذلك عن متابعة تلاوة الإمام والله أعلى وأعلم
جزاك الله خير الله يرفع قدرك يا أخي الحبيب آه.
ف... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ ممكن بس عايز اسال عن ال عن الاذكار في الصب... الاذكار الجماعه مم.
ايه حكمها ايه؟
الأذكار جماعة إزاي يعني في الصباح بنعمل له اذكار كده جماعه كده دايره كده ونعمل له اذكار فيها
لا يعني ده أنا بسأل يعني بتعلموا الناس الأذكار ولا كورد يومي لا في ناس ما تعرفش الاذكار يعني في ناس ارياف احنا في قريه ريفيه في ناس ارياف ما يعرفوش الاذكار آه فبنعمله دايره كده على الصبح في الصباح بعد الفجر على طول وبنقولوها طب يعني أنت علمته مرة يقول إيه تاني يوم بتقول ليه يا جماعة
يعني في ناس ما تعرفش يعني في ناس ياما كتير هو خلاص يعني هو النهاردة معرفش وبكرة معرفش اه وبعد بكرة عرف ولا معرفش الله اعلم لا ما اللي بتقول عليه ده ما ينفعش يا حضرتك امم الذكر الجماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر الثاني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وجد الناس يصلون الضحى جماعة حصبهم بالحصى ورماهم بالابتداع في دين الله مم.
فبعض الناس فهم أن صلاة الضحى غير مشروعة وهذا خطأ في الفهم وإنما أنكر عليهم اجتماعهم لصلاة الضحى جماعة معايا حضرتك؟
ايوه يا فندم مع حضرتك آه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ ايمن تفضل الله يكرمك السلام تفضل تفضل كل عام وانت بألف خير الله يكرمك والله تفضل بدي استفسر في سؤال عم الشيخ في اولاد اختي عندي ابوهم ابوهم وما- اختي مت- متطلقه مم.
فابوهم كل مثلا بيغيب فتره مثلا ثلاث اربع شهور خمس شهور بديهم النفقه تبعتهم مصروف فهل يجوز ان انا اخذ منهم مثلا و- والد يعني جدتهم تاخذ منها تصرف عليهم او لا يجوز؟
معلش السؤال مش فاهمه بعد إذنك يعني
بالنسبه اني ولاد اختي يعني خلاص هي- هي أخت- والدته والدته هي أخت- مطلقة عرف فهمت دي فهمت دي اه هو بيعمل ايه بقى بيديله من نفقة كل كام شهر كل مثلا ست شهور كل سبع شهور مم.
فهل يجوز مثلا لجدتهم تاخذ منها تاخذ من النفقه هاي وتصرف عليهم او لا يجوز؟
أت- ايه المشكلة قصدي في السؤال يعني يعني مثلا والدتي انا بتقولي ناخذ مثلا مصاريف من من النفقه اللي بدها ابوهم اه تصرف عليهم منهم تعليم ومصاريف مفيش مشكلة خالص يعني ما فيش مشكله ما هي النفقة دي مخصصة لإيه ل- ليهم مثلا بس إحنا للحاجة مثلاً- الضرورية مأكل وملبس مش كده آه.
و- ومشرب والتعليم اه اه كل ده كده ما هي النفقة مخصصة لذلك اه يعني مثلا ما يجوز مثلا ناخذ منها جزء ونخلي جزء نوفر لهم مثلا ليها مثلا ليهم لما يكبروا مثلا
حضرتك اللي حضرتك بتقول هل الجدة بتصرف المال على الولاد ولا عايزة تاخد حاجة لنفسها لا ما- لا، مثلا احنا مثلا انا بقول لها انا انا بحكي انا حكيت لها قلت لها لا انت مثلا خدي جزء ووفري لهم جزء يعني حضرتك ممكن المال توفر منه اه وتتداخل ليهم اه طب مفيش تخليهم مشكلة لما يكبروا مثلا ومال ومال مش لازم النفقة اللي تيجي كلها تنفق اه معايا حضرتك آه، لو طبعاً.
اتدخلت منها مفيش مشكلة مفيش بأس ان شاء الله اه ما في باس يعني مم. ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب نتم إن شاء الله السؤال بتاع الصوم في السفر فجمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ردوا على ابن حزم عليه رحمة الله بأن الآية فيها إضمار وهذا الإضمار مقدر فيها تقدير مضمر لم يذكر للعلم به فقول ربنا عز وجل فعدة من أيام أخر هذا يقدر له فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فها هنا هذا تقدير لازم ومنه قول الحق سبحانه وتعالى حكاية على لسان إخوة يوسف وهم يخاطبون أبيهم بشأن أخي يوسف يقولون له واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه هل سيذهب إلى الدور يسألها أو إلى البيوت إنما المقصود واسأل أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أي العير هل سيذهب إلى العير وإلى الإبل يسألها المقصود ها هنا أصحاب العير التي أقبلوا معهم وعلى ذلك فقالوا فالتقدير ها هنا من كان مريضا أو على سفر فأفطر فيجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر ورد على حديث ليس من البر الصيام في السفر بأن هذا وإن كان قد ورد مورد العموم ولكن سياق الحديث يبين أنه يخصص, يخصص هذا العام فقد ورد على سبب يخصص إطلاقه ويقيد عمومه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر برجل قد غشي عليه وأضله الناس وأجلسوه تحت شجرة وورد أنهم كانوا يرشون عليه الماء فقال صلى الله عليه وسلم ما له قالوا رجل صائم وصل الجهد به والمشقة في السفر إلى أن يغشى عليه من شدة الإجهاد ورغم ذلك يرفض أن يأخذ برخصة الله عز وجل ويشق على نفسه فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أي ليس هذا هو البر الذي تتقرب به إلى الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان حاله كحال هذا الرجل وشرت به المشقة إلى حد أن يغشى عليه لا ينبغي له أن يصوم وإنما يأخذ برخصة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم. السلام عليكم عليكم السلام وبركاته فضلت الشيخ تفضل حضرتك واحد يعني واحد عمل حادثة وقتل طفلين أو قتل يعني ولدين يعني مع بعض نعم قتل خطأ يعني نعم وخدوا الدية نعم هل ي... خدوا الدية خلاص ممكن يصوم تاني ولا ولا كده خلاص لا حضرتك الدية حاجة والكفارة حاجة تانية خالص نعم عليا حضرتك لا وطي عشان تسمعني حضرتك معايا حضرتك الدية أيوة، الدية اللي حضرتك دفعتها دي أنا حاجة بعيد حضرتك
بقول لحضرتك الدية اللي دفعتها ديت لا تغني عن الصوم لأن حضرتك مفيش كفارة تعتقها ومن ثم هتنتقل إلى البدل وهو صيام شهرين متتابعين وده عن كل طفل مات مش عن الاثنين عن كل طفل مات حضرتك هتصوم شهرين متتابعين وأسأل الله أن يعفو عنا وعنك والله سبحانه أعلى وأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ازي الله وبركاته حضرتك فضيله الشيخ أه بقول لحضرتك آه، والدتي آه، فطرت يوم ال- يعني لما الرؤية بانت في السعودية وفي البلاد الأخرى مم.
فوالدتي قالت آه، إن هو كده فطار أدام ظهر الهلال وفطرت يوم العيد اللي هو آخر يوم في رمضان عندنا في القاهرة في أيوة مصر.
نعم.
فطبعا إيه إحنا ما فطرناش يعني فهي قالت لا عشان كده ما يبقناش صومنا أول يوم العيد طب حضرتك حضرتك هي صامت مع ال- ليبيا لما الهلال ظهر في ليبيا لا هي صامت مع مصر طيب لكن فطرت مع السعودية لما انا قالوا بس العيد انا بكرة بسال حضرتك سؤال انا اتفضل.
بسال حضرتك سؤال هي دلوقتي صامت مع مين مع مع مصر مع مصر يبقى تفطر مع مين مع مصر مع مصر مش كده اه هي بقى حضرتك حضرتك باختصار شديد جدا اه اللي هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه اه تقول ان لكل بلد رؤيتهم الخاصه بالنسبه للهلال اه سواء لدخول رمضان او لخروج رمضان الله سنة يبارك فيك.
1404 لمصر ظهر فيها الهلال قبل السعودية آه.
والسعودية لم تأخذ برؤية الهلال في مصر ولا في أي بلد آخر لأن صح.
ده مذهبهم نعم مذهبهم أن كل بلد لها رؤيتها الخاصة به نعم وقدر الله عز وجل أن يصوموا شهر رمضان 28 يوم في هذا العام لا لا لا وأمروا الناس بالقضاء وهذا من حسن دينهم إن هم أمروا الناس بالقضاء لما رؤي هلال شع- شعبان آه، شوال لثمانية وعشرين يوما نعم ال- طب حضرتك تقضي اليوم ده بقى إن بعد شاء إذن حضرتك بس اتفضل.
ابن باز عليه رحمة الله الشيخ العلامة ابن باز الشيخ صالح العسيمين عليه رحمة الله محمد بن صالح العسيمين الشيخ الجبرين كلهم أفتوا أن لكل بلد رؤيتهم الخاصة به وسؤال راح من الجزائر للشيخ ال- ابن باز عليه رحمة الله يسأله أصوم لرؤية الهلال في الجزائر ولا في السعودية قالوا لا تصوم مع بلدك الله. نعم وتفطر لرؤية الهلال في بلدك نعم ال- طب حضرتك تت... اليوم ده بقى تقضيه اليوم تقضيه شكرا اليوم تقضيه جزاك الله كل خير وجزاك مثل الأمر الثاني عندنا دليل في هذه المسألة أولا دليل عقلي ونقلي الدليل النقلي في صحيح مسلم حديث ابن عباس لما أرسلت أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس وزوج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت مولا لابن عباس يسمى كريب فأرسلت كريبا في حاجة لها إلى الشام فذهب كريب ورأى الهلال في الشام ليلة الجمعة فلما رجع إلى المدينة لقي عبد الله بن عباس فقال متى رأيتم الهلال بالشام قال رأيناه ليلة الجمعة فقال عبد الله بن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فقال عبد الله بن عباس أنت رأيته قال نعم ورآه معاوية وصام معاوية وصام الناس معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه فقال كريب لابن عباس رضي الله عنهما ألا تكتفي برؤية معاوية قال لا بذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل ونص في المسألة أن ابن عباس لم يأمر الناس بالقضاء لم يأمرهم بقضاء هذا اليوم ولم يأمرهم بإعادة هذا اليوم لأن الرؤية سبقت في الشام وإنما قال بذا أمرنا صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني لم ينقل في كتاب من كتب الفقه قضاء مثل هذا اليوم لأن لو كان الأمر رؤية موحدة كان لابد أن الناس هتتبع الرؤية في كل مكان فأي بلد ظهر الهلال فيه أولا وجب على سائر الناس أن يقضوا مثل هذا اليوم ولم يرد ذلك في كتاب فقهي فهذا الخلاف إلى أن تتوحد الأمة الإسلامية على رؤية هلال واحد إن أجاز أهل العلم ذلك لأن في أهل العلم قالوا أن الهلال ممكن يرى في بلد ولا يرى في بلد قبلها في نفس الليل يعني ده أمر علمي أنا أردش أن أنا أخوض فيه فلا ينبغي أن أتكلم فيما لا أحسن وشيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة رجح هذا الرأي هو يتمنى أن الأمة الإسلامية كلها تصوم لرؤية هلال واحد وتفطر لرؤية هلال واحد ولكن هذا غير متحقق فلذلك رجح أن لكل بلد رؤيته الخاصة به نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجازيه عنا خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضرتك بخير اتفضلي حضرتك الله يخليك حضرتك أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس هو طويل شوية معلش يعني جزاك الله كل خير آه، دلوقتي أمي متوفية وقبل ما تتوفى أمي هي ليها آه، فدان آه، آه، حضرتك آه، يعني ليها فدان واخداه من أهلها فقبل ما تتوفى آه، في لي أخت اتوفت قبليها و- وبابا وابويا وانا آه، بنت ثلاث بنات وولدين آه، ما قسمناش ال- ال- لما ماما توفت ما قسمناش الفدان بعد إذن حضرتك اتفضل حضرتك والدك والدتك توفيت الأول ولا أختك الأول لا اختي الاول الأخت حضرتك الأول اه آه.
وبعدين امي امي ما قسمناش ثانية برضه واحدة ما خدتش حضرتك الست.
ل- لما أختك توفيت ليها ورثة اه ليها ولد وبنت مم.
آه، جه بابا ما احنا ما قسمناش التركه برضه ما قسمناش الفدان يعني جه ابويا أتو- اتجوز وخلف برضه ثلاثه بنتين وبنت وولدين مم.
وبابا توفى مم.
فدلوقتي احنا عايز هنبيع الفدان مم.
فانا عايزه اعرف أح- قبل ما بابا بقى يتوفى حضرتك أخ... اخين من اخواتي الصبيان توفوا اللي هم من شقق- شققي مم.
وليهم ورثه ليهم نعم.
ولاد وزوجه نعم فانا عايزه بس حضرتك ان انت تفهمني ايه اللي على اخواتي وايه اللي على اللي هم متوفيين وايه اللي احنا ممكن يعني احنا هل نورث دلوقتي في ابونا طيب بعد يعني- إذن حضرتك بس دي واحدة هبين لحضرتك إن شاء الله اتفضل حضرتك أول حاجة حضرتك هتوزعي التركة وقت وفاة الأم تمام ايوه الأم لما توفيت عليها رحمة الله هتوزعي التركة ايوه تمام مين اللي كان موجود من- والدك آه، والدك كان والدين.
موجود والدك كان موجود والدي موجود ماشي والدك اللي هو الزوج هياخد الربع الربع كان في ولدين وكان بنت وثلاث بنات غير اللي متوفيه وثلاث بنات زائد المتوفى مش كده يعني هيعتبروا اربع بنات وولدين تمام بالظبط حضرتك هتدي لحضرتك والدك هياخد ربع التركه ربع التركه يعني ربع فدان ايوه تمام ه- هيفضل ثلاث ارباع فدان ايوه الثلاث ارباع فدان دول هيقسمهم على ثمان انصبه ايوه ثمان انصبه الولد هياخد سهمين والبنت وكل بقى.
بنت هتاخد سهم وولاد البنت الم- ال- المتوفاة أخت حضرتك اللي ماتت اه.
هياخدوا وصية واجبة تمن الباقي بعد الربع بتاع والدك عليه رحمة الله يعني مش قد ايه بالظبط ما عشان مش عارفه إيه معلش حضرتك احسبيها بقى ما هو الفدان 24 قراط اه والدك هياخد الربع عن 6 قراط أيوة.
يفضل 18 اه مش كده هيتقسم على 8 سهام كل ذكر ليه سهمين والبنت ليها سهم واحد اه ولاد البنت المتوفاة هياخدهم زي ال- نصيب بنت بالظبط اه يعني زي نصيب بنت زي نصيب بنت آه.
تمام طيب بعد كده حضرتك مين اللي مات بعد كده بعد كده اخويا واخواتي الاثنين الاولاد ماتوا ال- واحد مات الاول وبعدين الثاني مش اه كده بس ماتوا في- في حياه بابا ما انا واخد بالي لما ماتوا في حياة والدك عليه رحمة الله كان ليهم ولاد اه ليهم ولاد الاثنين ليهم ولاد ه- حضرتك هتقسمي نصيب كل واحد على الورثة بتوعه الاب بياخد السدس الايه بياخد السدس في ابنه ابوي ابويا ياخد السدس في ياخد في ابنه السدس في ابن حضر في اخوه أخوه.
تمام اه اذا كان عنده بنت اذا فضل باقي هياخد الباقي بعد نصيب اصحاب الفروض مفيش باقي في ذكور يبقى ياخد السدس بس في ذكور في ذكور للاثنين اه يبقى هياخد السدس من ده والسدس من ده طب سدس والزوجه تاخد ايه من جوزها بتاخد التمن التمن تمام اه طيب بعد كده يعني والدك خد سدس أيوة.
نصيب كل واحد من اخواتك اه تمام بعد كده الوالد تزوج اه وانجب ومات عليه رحمه الله ايوه بالظبط حضرتك الربع اللي خده من والدتك اللي هو ربع فدان اه والسدس اللي خده من كل اخ اه تمام دول هم التركه بتاعته اللي هيعاد قسمتها مره اخرى زوجته هتاخد التمن اه تمام وفاضل حضرتك وبنت كمان مش كده لأ- ليا بنتين آه.
ثلاث بنات شقق من اللي هي الام الأ- ما الاصليه بتفرقش شقيق مش شقيق لان كلهم ولاده اه طيب ما هو يبقى احنا اربع بنات امم و... و... وليه ولدين بس دول ولدين المتوفيين بقى ملناش دعوه باللي ماتوا بقى اللي ماتوا ياخدوا وصيه واجبه لسه تمام اه وحضرتك و- يبقى دلوقتي اربع بنات وولدين زائد مين زائد الزوجه المتوفيين زائد الزوجه اه زائد الزوج زائد ابناء الابناء دول ولاده الاثنين وبنته اللي ماتت قبل منه اه كل دول هياخدوا وصيه واجبه يعني هيعتبر ان هم عايشين والانصبه هتروح لمين للورثه بتاعهم اه تمام اه يبقى التركه تتحل كده ان شاء الله مفيش فيها مشكله خلاص يعني برضه هقسمها آه، برضه على عليهم كلهم بقى على الاولاد كلهم تركه الوالد بس تركه الوالد بس اللي هو الربع اللي الربع واخده والثمن والسدس والسدس السدس اللي واخده من كل ابن اه سدس من دوت وسدس من ده نعم جزاك الله كل خير وجزاكم بمثل ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك لو سمحت هسأل حضرتك على السفر على قصر في السفر اتفضلي احنا بنسافر البلد عندنا فبنصلي ايه بنصلي لما بنروح هناك مش محددين المدة اللي احنا هنقعدها حضرتك انا ما اعرفش بلدكم ايه الفيوم رايحين يعني 100 الفيوم كيلو من هنا انتوا قاعدين فين حضرتك ايه انتوا قاعدين فين ورايحين فين يعني احنا هنا قاعدين في مصر في القاهره اه ورايحين الفيوم رايحين الفيوم فلما كنا بنسافر زمان انا ما كنتش بصلي قصر فجو اخواتي قالوا لازم تصلي قصر عشان ده سفر انا ببقى مسافره مش محدده المده نعم ان انا هسافر يعني هقعد يوم او يومين او عشرة مم.
فاخواتي قالوا لي صلي قصر انا بقى اكتر من سنتين بصلي قصر امم جاء دلوقتي لقيت ناس بيقولوا بيقولوا لي لا انت ما تصليش قصر عشان انت كده كده رايحه قاعده يعني قاعده في بيت ومقيمه امم مش مش رايحه شغل او رايحه حاجه يعني انت ليك بيت هناك في الفيوم وبيت في انا رايحه القاهره بيت ابويا نعم يعني قاعده في بيت ابويا بس قاعدين يعني مم.
يعني عايز قاعدين هناك زي ما قاعدين هنا قاعدين نعم.
اكل وشرب عادي بس هم قالوا لي القصر ده رخصه فانت لازم تصلي قصر طيب بعد اذن حضرتك انت حضرتك بتقولي رخصه مش كده ايوه طب رخصه يبقى لازم ليه
مش لازمه ولا حاجه ما لا انا بقول لحضرتك اللي انا بيقول لك لما لازم أقول- هم اللي- يعني انا كنت الاول بصلي صلاه كامله زي ما بصلي هنا في بيتي طيب ه- هبين لحضرتك المساله ان شاء الله فهم لما قالوا لي بقى قالوا لي كده تصلي قصر عشان انت جايه سفر خلاص انا فهمت السؤال وحضرتك اسمعي بعد اذنك الجواب ان شاء الله بالنسبة للقصر الصلاة في السفر فلم يقل احد بوجوبه فيما اعلم الا الاحناف والظاهرية الاحناف هم قالوا ان قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس برخصة الفرق اللي بيقول لازم دي يبقى عزيمة ما يبقاش رخصة فالاحناف قالوا بوجوب قصر الصلاة في السفر وقالوا حتى لو كان سفر معصية لو كان سفر معصية يقصر الصلاة في السفر بخلاف جمهور الفقهاء اللي قالوا ان قصر الصلاة رخصة ان شاء قصر وان شاء تم والافضل ان يأخذ بالرخصة ويقصر جمهور الفقهاء اختلفوا فيما بينهم على السفر الذي تقصر فيه الصلاة فمنهم من قال أن ذلك يكون في سفر الطاعة زي العبادة راح يعمل عمرة راح يحج الجهاد في سبيل الله ومنهم من قال السفر المباح المباح اللي هو ما فيش فيه حاجة يعني راجل رايح يصل الرحم إلى آخره يسافر في تجارة هذا من السفر المباح ومن ثم لو كان سفرا محرما يعني راجل واخد فلوس من البنوك مثلا ومستولى على فلوس الناس ومسافر بره ما يقولش انا مسافر اما اقصر الصلاه يعني هو ده مش سفر ايه مش سفر طاعه ولا سفر مباح ده سفر محرم يهرب باموال الناس وياخذ بالرخص فالرخص ينبغي ان تكون عونا على الطاعه وبالنسبه لمساله القصر في السفر اختلف العلماء في المسافه على اقوال اظهرها ما رجحه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا قالوا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد يعني البريد أربع فراسخ ولو نظرت للفرسخ كميل هتلاقي المسافة حوالي 85 كيلو متر تقريبا وقد تزيد عند البعض ده أرجح المذاهب فيها ومنهم من رجح أن كل ما يطلق عليه في عرف الناس سفر فيقصر فيه الصلاة واختلط عليه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ليس مقصود المسافة هنا في هذا الحديث أنه صلى في ذي الحليفة وهي قريبة من المدينة إنما المقصود أنه شرع في السفر فقصر فيه وليست هذه المسافة التي يقصر فيها السفر مدة السفر أيضا منهم من قال أربعة أيام فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في فتح مكة نحو من عشرين يوما يقصر الصلاة وإذا به في غزوة تبوك قصر الصلاة ما يزيد على شهر وبوب البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ظل بأذربيجان يقصر الصلاة ستة أشهر حبثه الثلج في هذا المكان وعلى ذلك فقالوا بأن مدة القصر عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا أنا كنت اشتريت حاجة من مكان وكان باقي عليا فلوس نعم.
صاحب السلعة قال لي لما تيجي تعدي تاني هو مبلغ صغير يعني بس أنا مم.
نفسيتي مش مرتاحة فرحت تاني ما لقيتش ال- آه، الشخص اللي كان باع لي الحاجة دي فاتحررت تاني وتالت ورابع ما لقيتش فمش عارفة أعمل إيه يعني حضرتك المكان موجود المحل آه، موجود المكان مثلا موجود خلاص اديلهم الفلوس نفسهم نعم اديلهم المبلغ ما هو مش موجود صاحب السلع اللي اداني هو بيقعد في مكان معين مش قاعد في المكان ده مش المشكلة المشكلة ان هي تخش في ذمته المالية مش ده المحل بتاعه لا مش محل هو من العربيات اللي بتقف فيه حاجات يعني اه ايوه نعم نعم نعم عايز- مش قادرة توصليه اطلع على نية صداقة تصدقي على على ذمته اه تصدقي طيب، على في- ذمته وجزاك الله في, خيرا في سؤال تاني معلش اتفضلي يا قال حضرتك.
الصدقة انا ب... انا بحب انفق ما في الخفة فانا مش بعرف زوجي قال لي استأذن يعني اشتريت ان انا استأذن زوجي في الصدقة والله إح- احنا عندنا حديث آه، يعني اختلف اهل العلم بشأنه ان هو هل المرأة يجوز لها ان تتصدق بغير اذن زوجها ام ان المرأة لابد ان تستأذن الزوج في الصدقة والحديث اختلف اهل العلم بشأنه فمن حسنه قا- اوجب على الزوجة لكن ما ارجحه انا والله اعلى واعلم ان المرأة لا تستأذن الزوج في الانفاق طب هو هو كده ما بيعرفش قال هو ما انا اقول لحضرتك بس الدليل على ذلك آه.
لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في النساء في العيد فأمرهم بالصدقة فألقوا الفواتيخ والخواتيم اللي هي الخواتيم اللي بيلبسوها وهي من الذهب وأخذها بلال وذلك بغير إذن أزواجهن فدل ذلك على أن المرأة يجوز أن تتصدق بغير إذن زوجها ولها لو تصدقت من ماله لها مثل الأجر الذي له وللخازن مثل ذلك كما يبين صلى الله عليه وسلم آه، حاجة أخيرة معلش تفضل آه، لو توفى زوج وليه زوجة وابن نعم و- و- و- ووالدة الزوج موجودة و- و- وأبوه وجده مم.
مش عارفة يورثوا معاه ولا لا ولو كان الطريقة بالعكس لأن الناس كتير قوي ما بيفهموش إن الزوج لما يتوفى الأم والأب يعني والأخوات موقفهم إيه وجزاك الله خيرا لا، طب معلش أنا ما فهمتش غير آه.
السؤال الأولاني آه، آه، بقول لحضرتك لو الزوجة لو حضرتك مات الزوج وساب الزوجة آه، الزوجة هنا و- وابن الزوجة هتورث التمن اه وأبوها هياخد السدس وأمه السدس وابنه هياخد باقي التركة كلها اه والاخوات اخوات الزوج ما بيورثوش لا اخوات الزوج ما يورثوش الاب بيحجبهم والابن بيحجبهم اه طب لو كان العكس يا فكرة الشيخ لو اخ برضه محجوب بالابن وبالاب الاب بيحجب كل ال- ابناء الاخوه والابن بيحجب كل ال- الاعمام وال- والعمات والخالات كله بيحجب آه.
مفيش غير الاب بس هو والجد نفس- محجوب هو بالاب نفس التشريع بالنسبة للزوج والزوجة الأب السدس برضه لو كان موجودين لو كان موجود نفس الحكم ما بيتغيرش اه آه.
جزاكم الله خيرا جزاك بسم الله يحفظك حاضر. فبالنسبة لمسألة قصر الصلاة في السفر ال- المذهب ال- الشافعي في المسألة إن, أق... إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام وفي اللي قال العشرين يوم في اللي قال الثلاثين يوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دون ذلك وهناك من قال إن لم ينتوي مدة محددة لكن هي قاعدة أبينها بأمر الله وبها تتضح المسألة تمام إذا أشكل علي أمر في مسألة قصر السفر مانيش عارف المسافة دي أقصر فيها ولا لا أقصر فيها المدة أقصر فيها ولا لا أقصر فيها فالأصل هو الإتمام يعني أنا ما صليش قصر وبعدين أبقى أسأل لأن مش الأصل قصر الصلاة الأصل هو الإتمام فعند وجود إشكال أتم الصلاة لأنه لا خلاف أنني إن أتممت الصلاة فقد أبرأت الذمة لأن ده الأصل أن أنا أصلي الصلاة كاملة أما الرخصة فإن شئت أخذت بها وإن لم أشأ لم آخذ بها والأفضل والأحب أن نأخذ برخص الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله
تفضل عندي سؤال آه، يا شيخ ما هو حكم سب الع- العلم حكم سب مين العلم
العلم العلم ولا العلماء لا لا العلم
مش فاهم يعني سب العلم واحد بيسب العلم لما بيكرهه
العلم اللي هو ال- العلم الشرعي مثلا أو كده ايه
امم
شكرا ما شاء الله يحفظك حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا اتفضل حضرتك معلش آه، اسف بس هطول على حضرتك شويه لان اول مره هتكلم وعندي اسئله كان نفسي اسالها يعني آه، حكم صلاه ال- ال- ال- انا آه، زو- يعني زوجتي ما بتصليش كتير فهي بتطلب مني ان احنا نصلي في البيت امم وده انا ميال ليه امم يعني لو انا انا طب بس بصراحة بقى انا انا بعد اذن حضرتك بدون الدخول في مسائل شخصيه يعني مثلا انت عايز تقول حكم صلاه الجماعه اه يعني هل ما ما انا بقول لك اه يعني هات هل لابد من صلاه الجماعه معايا حضرتك لا هي لابد انا عارف آه، حكمها ان هي لابد انا بتكلم في ان هي هي ز- يعني زوجتي بتقول لي ان احنا لحد لما نعين بعض ونصلي في الم- في المنزل
طيب خلاص السؤال ده لا اه آه، ده خلاص يا فندم طب خلاص آه، بعد بس معلش، دقيقه واحده آه، بس بس بعد اذن حضرتك انت طالما ترى وجوب صلاه الجماعه مش كده اه يا فندم يبقى لابد تصلي في المسجد ولما ترجع صلي بزوجتك ماشي طيب، السؤال اللي جزاكم بعده الله بقى خير.
اتفضل الله يكرمك اتفضل آه، حضرتك آه، بالنسبه للعلماء احنا بنقعد قدام قناه الناس طبعا علماء افاضل وهو في حاجتين انا مش عارف صحتهم يعني احنا بنبقى قاعدين بنتفرج طب بس و- بعد اذن بعد اذن حضرتك اتفضل يا فندم.
معلش ارجو صدرك يتسع ليه انا تحت امرك الله يرفع قدرك ويعز مش عايزين نذكر قناة معينة حاضر يعني حاضر.
ليه لان احنا كلنا خدم لدين الله عز وجل طبعا طبعا آه.
حاضر ف... فما فيش دعوة لقناة كذا وقناة كذا لان ده من نوع التنافس المحمود وليس المذموم حاضر يا فندم اه آه، يعني هو ال- احنا عايزين نقول الجلوس ده- القول بس واحد قال كذا وفقط من غير فين ولا ايه حاضر يا فندم اتفضل.
الجلوس آه، امام آه، القنوات مم.
الاسلاميه نعم آه، طبعا احنا بنبقى الواحد يعني جاي من شغله من- في البيت آه، الجو بيبقى حر انا اسف بيبقى جالس بالملابس اللي هي يعني ايه آه، آه، يعني اذا كان شورت مثلا او ال- الحاجات دي هل ده جائز؟
نعم يعني هل ده انا ببقى قاعد قدام الشيخ طبعا آه، آه، آه، طالب العلم مم.
فهل ده جائز؟ او مش طيب جائز؟
اللي, اللي اللي عايزين نقوله برضه اولا ان القنوات لا تغني عن المساجد نهائيا اكيد مش كده اكيد لأن المثوبة اللي تحصلها في المسجد والخيرية التي في المسجد لا تحصلها في أي مكان آخر لا طبعا فحضرتك في بيتك اصنع ما شئت في الإطار الشرعي في الاطار الشرعي الشرعي ماشي اه يعني بمعنى حضرتك قاعد بالملابس الداخلية و- وفي أبناء ليك مش كده اه يا فندم.
آه، أمرت برضو أنك إيه تستتر منهم وأمروا بالاستئذان عليك في أوقات معينة حتى لا يروك في مشهد يكرهونه أو تكرهه أنت تمام تمام يا حضرتك ربنا يجزيك آه، خير فما فيش فيها حرج إن شاء الله ربنا يجزيك خير آه ال- احنا اختلفوا معانا كتير قوي في ال- يعني كذا ح- كذا شيخ فكلمنا عن ال- ال- عن الصلوات السنه ال- الس- السنه المؤكده بعد الصلوات مم.
او أو قبل الصلوات آه فاحنا احنا يعني تايهين عايزين نعرف الحاجه اللي احنا نمشي عليها وهي دي السنه المؤكده اللي ما مفيش يكونش فيها مفيش أي- توهان ولا حاجة خالص المسألة بقى بينة مفيش فيها أي مشكلة خالص تمام اتفضل آه، احنا بس محتاجين نعرف ال- السنه المفروضه علينا حاضر يعني حضرتك بعد بالنسبة للصبح سنة الصبح إيه؟
ركعتين ركعتين إمتى؟
قبل الصلاه قبل الصبح مش كده بالنسبة للظهر آه، اللي احنا اللي انا عارفه اربعه قبل الصلاه أربعة وأربعة قبله بعد الصلاه أربعة قبله واثنين مش كده على خلاف واثنين ولا بين اربعه أربعة قبله واثنين بعده على خلاف أربعة.
بين أهل العلم أربعة على بعض ولا اثنين واثنين اه لاختلاف في حديث صلاة الليل مثنى مثنى ده متفقين عليه آه.
لكن اختلفوا وصلاة النهار تمام يا فندم اللي قال لك الزيادة دي شاذة قال لك يبقى يصلي أربع ركعات بالنهار اللي قال لك لا دي صحيحة قال لك خلاص يصلي ركعتين ركعتين بالنهار والرواتب تكون كلها ركعتين ركعتين ركعتين آه.
يعني ركعتين في الظهر قبل ال- قبل الظهر اربعه واثنين أيوة.
بعد الظهر تمام بال- والعصر بالنسبة للعصر أربعة.
السنة غير مؤكدة غير مؤكده آه لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى لكن الله عليه سنة غير مؤكدة المغرب عندك كم ركعة؟
اثنين قبل ال- لا المغرب ات- لا لا, لا اتنين بعده اثنين بعده بس آه اللي قبل المغرب ده بين كل أذانين كنت سمعت فضيله الشيخ ابو اسحاق كان بيتكلم على احياء سنه المغرب نعم يا أخي ماشي نعم احنا بنقول قبل الإيه الأذان الحاجة التانية الله يرفع قدرك يا أخي الحبيب احنا قلنا كل طيب سامحني يا علمائنا فندم سامحني التراب اللي بيمشوا عليه فوق دماغنا كلنا سامحني يا فندم غير فمن غير ذكر سامحني.
أسماء سامحني وبعدين إذا لما الشيخ أبو إسحاق يتكلم في مسألة ما تسألنيش أنا بعد منه سامحني لا لا والله يا أخي أنا بكلمك جد يعني انا طيب, انا عارف انا عارف انا بس ال طيب ال- العشاء العشاء العشاء ال- انا عارف أربعة اثنين قبله واثنين بعده لا اتنين بعد يا أخي الركعتين اللي بين الأذان وبين الإقامة ديت واخد بقى دي في الصلوات دي كلها ماشي فحضرتك العشاء ركعتين بعدها ركعتين بعدها إن شاء الله والوتر برضه والوتر يا أخي الحبيب إنك توتر من آكد السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك توتر بعد صلاة ال- ال- تصلي نافلة أو تصلي ما شاء الله أن تصلي من الليل توتر بركعة بثلاثة بخمسة كيف شئت نسأل الله أن يتقبل منا ومنك يا رب نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
تفضل سؤالك يا أخي الكريم
آه، حضرتك كنت عايز اعرف ال- الحكم
مم.
حكم اللي اللي بيصوم رمضان وما بيصليش
بالنسبة للصلاة اختلف أهل العلم في حكم تاركها غير منكر لفرضيته يعني بيتركها غير منكر لوجوبها يعني لم يجحد وجوب الصلاة فمن أهل العلم من قال بكفره ومن أهل العلم من قال أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر اللي كفره السند إلى أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر يعني البين الحد الذي يفصل بين شيئين واستند إلى ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة وكثير من أهل العلم يذهب إلى تكفير تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا ومنهم من قال أنه لا يكفر واستند في ذلك إلى أحاديث منها ما يرويه صلة عن حزيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عن أقوام يأتون بعدنا لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام غير أنهم يقولون لا إله إلا الله فإذا ما سئلوا عن هذه الكلمة قالوا أدركنا آباءنا يقولونها كلمة تقال وتتردد بغير علم بمعناها ولا بلوازمها ولا بمقتضياتها ورغم ذلك يتعجب صلة ويقول فما تغني عنهم لا إله إلا الله يعني ما تغني عنهم هذه الكلمة وهم لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون فأعرض عنه حزيفة رضي الله عنه ثلاثا ثم قال تنجيهم من النيران يا صلة أو كما قال يقصد أنهم لا يخلدون في النار بهذه الكلمة فلو كانوا كفروا لا خلدوا في النيران ومن ثم قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة استنادا إلى ذلك وإلى غيره والله سبحانه أعلى وأعلم طب عفوا السؤال ونتلقاه ونرد إن شاء الله اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت حضرتك انا حاطط آه، فلو- آه، الفلوس معايا في بنك فيصل الاسلامي نعم فهل آه، بنك فيصل الاسلامي غير زي غيره من البنوك الربويه ولا بنك ولا كويس؟
بالنسبة لبنك فيصل اللائحة بتاعته لائحة شرعية اه اللائحة بتاعته لائحة شرعية منضبطة وليه آه، عبارة يعني مجلس آه، من أهل العلم آه، على ما أذكر كان برئاسة ال- آه، أستاذنا الدكتور دكتور نصر فالي- فريد واصل اللي هو مفتي الديار المصرية الأسبق نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر وحسن الخاتمة تمام آه، فاللائحة بتاعته منضبطة وليه مجلس شرعي بيرجع إليه في أي مش... مسألة تشكل عليه طيب حضرتك انا كنت آه، آه، كنت اديت آه، رحت واحد ابن خالي شغال في في مشروع بتاع صابون فرحت اشتريت له خامات بمبلغ على اساس ان ال- ال- الخامات دي ش- شغلها واديني ربح آه، ليها مم.
فكان بيديني كل اسبوع آه، ربح على المبلغ دوت 75 جنيه ثابته مم.
فسالت الشيخ في- ان انا جبت له خامات طبعا ما- ما شرطتش عليه ربح ولا اي حاجه مم.
بيديني خمسة قال لا آه، لازم أن يحطها في, في, في صنف معين ويكون ليك نسبة معينة مح- محددة في الربح مم.
فعلا أنا قلت له كده ان الفلوس دي الح- آه، قال قال لي طبعا ما اعرفش احطها انا بح- في حاجات كتير بحطها مع بعضها مم.
مش قادر أح- احسب الربح بتاعك ايه مم.
قلت له لا شوف مثلا صنف معين حطه فيها وحدد لي نسبة ربح ربح معينة من الربح اللي انت هتربحه مم.
ويبقى تحت الربح والخسارة يعني سواء هو لو- لما بيش- ما بيشتغلش ما بيدينيش فلوس اشتغل وكسب بيديني ف بقى يديني مثلا ايه اسبوع 50 اسبوع 55 اسبوع 60 بقت تتغير مم.
فهل ف- فجه برضو قال لي ممكن في تزود مبلغ ونشتري بيه مثلا صافو وح- وح- طيب وحاجات انت تانية انت حضرتك بعد اذنك بالنسبه للبيوع ان شاء الله اه اعتبارا من يوم السبت القابل بامر الله هيبقى لها محاضرات مستقله بامر الله اه بامر الله من يوم السبت القابل حوالي الساعه السابعه مساء بامر الله هنبقى نفصل فيها ان شاء الله ده بالنسبه لي الأهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة قال بأن صومه غير صحيح ولا يقبل منه لأن الكافر خلاف بين أهل العلم في مخاطبته بأحكام الشرع وعلى الرغم من هذا الخلاف فأهل العلم جميعا على القول بأن عبادته غير مجزئة وغير مقبولة ومن ثم فمن كفر تارك الصلاة من كفر تارك الصلاة قال بعدم صحة صومه ومن قال بأنه لم يكفر فهو يقول أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ولكن على الرغم من ذلك أسقط فريضة الصوم التي أمره الله عز وجل بها وأمر عجيب أن يصوم الإنسان ولا يصلي والذي أمره سبحانه وتعالى بالصوم هو الذي أمره بالصلاة فنسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى وبمشيئة الله عز وجل آه، نتم إن بقي معنا وقت السؤال الذي لم نعرض له بعد بالنسبة للصوم في السفر فالراجح في هذه المسألة أن الصوم في السفر صحيح ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد صام في السفر وجاءت الأحاديث وتواترت بذلك منها في الصحيحين ومنها في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر سفرة مع أصحابه فصام بعض الناس وكان الجو شديد الحرارة فجلس الصائمون وقام المفطرون يعلفون الدواب ويجهزون النزل لمن ينزل به ويعدون الطعام للصائمين فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر فبين صحة الصوم في السفر ونجد أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أرضاه وحمزة بن عمرو الأسلمي هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عز وجل عليه فكساه ثوبيه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسرد الصوم أن يصوم أياما متتابعات وعنده قدرة على ذلك لا يمل من ذلك ولا يصيبه النصب ولا التعب أفأصوم في السفر قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فبين صلى الله عليه وسلم أن مرد الأمر إليه إن وجد قوة من نفسه فليصم وإن لم يجد فعليه بالفطر وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لم يكن من المسلمين صائم إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه وأيضا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عفوا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام
تفضل يا أخي الكريم إيه لو سمحت يا دكتور آه أنا بشتغل في السعودية آه بشتغل في دار مناسبات نعم آه فأحيانا بيجي فيها يعني بعض الأفراح بيجيبوا اللي بيسموه الدي جي يعني وكده مم. طب معلش هل هذا يعني يجو- يجوز إن أنا حضرتك قول لي الدي جي يعني إيه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
إيش؟
الدي, الدي جي ده يعني إيه
إيه يعني بيجيبوا أغاني وكده يعني فيه يعني أغاني وموسيقى أيوه طيب ماشي وانت رأي حضرتك سؤال ايه تاني لو سمحت نعم آه، بالنسبة للحوالات يعني لما باجي أنا أحول آه، فلوس من هنا بحولها تبع بنوك يعني آه، ما أعرفش هي ربوية أو غير ربوية أو كده فأنا- فهل يجوز إن أنا أحول مجرد تحويل يعني بالنسبة للتحويل مفيش فيه شيء خالص تمام طيب آه، يعني إن- بالنسبة بس- في سؤال تاني كمان لو سمحت اتفضل آه، لا لو أنا سلفت واحد هنا بال... بال... بال- بالسعودي يعني مم.
آه، فهل يجوز إن أنا أخدها منه في مصر بالمصري؟
لا حضرتك ده عقد صرف واجتمع معه قرض تمام معايا حضرتك أيوه ده عقد عقد قرض سلفه أيوة.
بعملة مش كده هتاخدها بعملة تانية يبقى عقد صرف والصرف يشترط فيه التقابض
يعني لا يجوز؟
انا بقول لحضرتك ما يجوز انك تأخر التقابض في عملتين في عقد الصرف أيوه يعني حضرتك النهارده رايح تغير دولارات أيوة.
لابد تديله الفلوس يديلك الايه المصري مثلا او السعودي ما يقولكش أيوة.
عدى عليا بقى كمان يوم ولا اتنين او عدى عليا الصبح اكون جبت لك الفلوس ده ما ينفعش وبالنسبه بالنسبه للعمل في ال- الافراح والدي جي هذا لا يجوز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل حضرتك آه، لو سمحت أنا كان عندي سؤالين يا شيخ اتفضل آه، لو سمحت آه، دلوقتي أنا كان معايا مبلغ من المال آه، بطلع عليه زكاة كل سنة بس السنة دي آه، أنا اشتريت محل فالمحل دوت عليه اقساط فلقيت ان انا يعني آه، ال- المبلغ اللي معايا يا دوب هيكفي الاقساط الاقساط دي مستمره حوالي سنتين او اقل كمان يمكن من الاقساط بشويه فهل انا اطلع على المبلغ دوت آه، من المال اللي معايا آه، زكاه ولا اسدد بيهم ال- الاقساط واعتبر نفسي ان انا معسر حضرتك أول الاقساط سؤال.
الاقساط حله ولا مش حله ولا مؤجله ده الاقساط مؤجله مؤجله يبقى ازاي ان انت تستخرجها من وعاء الزكاه نعم ازاي تطلعها من وعاء الزكاه طب اصل انا ممكن ما اقدرش اجيب في الفتره ديت آه، لا- يعني مال تاني اقدر اسدد بيه بقيه الاقساط انت حضرتك لما معاك فلوس خدتها قسط ليه
لا ما انا يعني كان المفروض فلوس هتجيلي بس ما جاتش يعني حصل ظروف كده وما جاتش الفلوس طيب الثانيه حضرتك طالما الدين مؤجل مش حل الاداء انت معايا حضرتك ايوه تدفع الزكاه بتاعتك عادي يعني النهارده واحد معاه بيشتري شقه بنص مليون جنيه بمليون جنيه انت معايا حضرتك أيوة.
دفع 200000 وفاضل عليه 800000 هو ليه دخل بيجيله بيدفع منه ما يجيش يقول النهارده انا معايا 400000 سيوله ما طلعش عليهم زكاه مال لان انا مديون انت معايا حضرتك لان انت بتجيلك فلوس تانية بتدخلها في قلب الاقساط لكن اذا كانت الاقساط حله بتاعه السنه دي وهتدفعها وهي دي اللي موجوده يبقى معناها الزكاه
مم، مم.
معايا حضرتك أي طب حتى حتى لو كانت الحلة اقول له عشان القفشة هي فعلا الحلة بس القفشة
فبالنسبه لي ال- الصوم في السفر الراجح ال- ان الصوم في السفر صحيح ولكن اختلف جمهور الفقهاء فيما بينهم ايهما افضل هل ال- الصوم أفضل أم الفطر فذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه عليهما رحمة الله إلى أن الفطر أفضل والأخذ بالرخصة وخالفه جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية وقول عند الشافعية وقالوا بأن الصوم أفضل وهذا ما نراه والله أعلى وأعلم أن من قدر على الصوم من غير مشقة فالأولى أن يصوم ومن وجد مشقة وعجزا عن الصوم فله أن يفطر والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولئك العصاة أمر الناس بالفطر لأنه كان صائما في فتح مكة ولما بلغ القديد أخبر أن الناس عجزت عن الصوم فدعا بقدح ماء وهو على راحلته حتى يراه الناس فيفطروا بفطره لأن الصوم قد شق عليهم في السفر وكان ذلك في شهر رمضان كما تعلمون في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما شرب صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطر أخبر أن قوما قد صاموا بعدما أمرهم صلى الله عليه وسلم فقال أولئك العصاة ليس لأنهم قد صاموا في السفر وإنما لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسألة الأخرى التي بقيت معنا من اللقاء السابق والتي نوجزها فيما بقي من الوقت بأمر الله فهي عن وقت الفجر فقد وردت ثلاثة أسئلة عن حكم الصلاة عفوا وقت الفجر هل وقت الفجر الذي نحن عليه الآن هو الوقت المنضبط لأداء العبادات أم أن هذا الوقت غير صحيح ويترتب على ذلك كما علمنا أن من قال أن الوقت غير صحيح وأنه يأكل ويشرب بعد أن يؤذن حسب التوقيت الذي نسير عليه ومن ثم فالسؤال يتضمن حكم الأكل والشراب بعد الأذان للفجر بنحو من الثلث ساعة وقد يزيد فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد من قال أن وقت الفجر الذي نحن فيه الآن خاصة في مصر هذا الوقت غير صحيح استند إلى أمرين الأمر الأول بعض البحوث الفلكية وهذا أمر لا يعول عليه ولا يلتفت إليه لأن البحوث الفلكية الموجودة جلها يؤكد أن هذا الوقت وقت صحيح وأيضا لا يبنى عليها حكم شرعي نقول أن البحوث الفلكية منضبطة تماما في مسألة إثبات الهلال ورغم ذلك لا يعول عليها شرعا يعني لا يجي يقول إن هيحصل كسوف للشمس كمان سنة وشهر كمان ثلاث شهور كمان أربع شهور في الساعة التي تحدد في المنطقة التي قالوا بوقوع الكسوف فيها وهذا أمر مشاهد ومتكرر الفترة اللي فاتت من شهر تقريبا أو قبل رمضان مباشرة الإخوة بدأت الاتصالات اللي بيسألهم عن صلاة خسوف القمر الخسوف مين قال كده قالوا النت نشر هذا الكلام وعايزين يصلوا قبل غروب الشمس طب ازاي يبقى خسوف القمر تصلى الصلاة قبل غروب الشمس فإذا هذه الأمور مشاهدة وحسا وعقلا منضبطة ولكن على الرغم من هذا الانضباط الذي نسلم به والذي ليس ولد هذه الأيام الفراعنة لما يجعلوا نجم معين يسقط شعاعه على وجه الملك في كما يقولون يوم عيد ميلاده ويتكرر هذا في كل عام في وقت معين من السنة يبقى معنى ذلك أن هذه الحسابات منضبطة وأن الفراعنة وصلوا إلى ذلك منذ ألاف السنين وعلى الرغم من ذلك نقول لا يعول عليها في إثبات خروج الهلال ولا دخوله وإنما لابد من الرؤية الشرعية فلا يسوغ أن نستند إلى ذلك في القول أو الزعم بأن هذا الوقت غير صحيح إنما الدليل الشرعي الذي يستند إليه من قال بذلك فهو حديث نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وهذا الحديث يرويه البخاري وفيه أنه نضلة رضي الله عنه أبو برزة الأسلمي يحدد مواقيت الصلاة فيخبرنا عن صلاة الفجر يقول كنا ننصرف أي من صلاة الصبح فينظر أحدنا إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه يقصد أن الصلاة كانت تنتهي بإسفار ولكن في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة لكن هذا الحديث الذي فهم منه البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة بإسفار ويخرج منها بإسفار نقول يعارضه أحاديث عدة منها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول كانت نساء المؤمنات يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم ينقلبن متلفعات بمروطهن ينقلبن أي يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن أي بأكسيتهن لا يعرفهن أحد من الغلس أي من شدة الظلام فقد صلى صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن وقت الصلاة قد دخل وأذن للفجر ثم أقيمت الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا وكل ذلك في غلس وحديث جابر بن عبد الله وحديث أنس بن مالك في صحيح البخاري وعند غيره في غزوة خيبر يخبرنا أنه صلى الفجر أو الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس ثم خرجوا إلى خيبر وليس هناك تعارض بين هذه الأحاديث فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يدخل الصلاة بغلس ولكن كان أحيانا يطيل القراءة فورد في حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة يقرأ ما بين الستين آية إلى المئة آية في كل ركعة وهذا يعني أن هذا وقت طويل فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية وكان ركوعه نحوا من قراءته وسجوده نحوا من ركوعه ومن ثم فلو دخل الصلاة بإسفار وكانت هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لخرج منها عند شروق الشمس وربما بعده ومن ثم فكان يصلي بغلس ثم يخرج بإسفار إذا ما أطال القراءة وكان كثيرا ما يدخل بغلس ويخرج بغلس وهذه هي سنة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول رضي الله عنهم وأرضاهم أبو بكر وعمر وعثمان كما نقل ذلك الترمذي في سننه أو في جامعه فقد ذكر أنهم جميعا كانوا يصلون بغلس وأمر عمر رضي الله عنه أمراءه أن يصلوا بالناس بغلس فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الخلفاء الراشدين من بعده وليس ثم التعارض فالجمع بين هذه الأحاديث أن دخول الصلاة كان بغلس وأحيانا كان يخرج منها بإسفار ومن ثم لا يسوغ لأحد أن يقول أنه هذا الوقت غير صحيح فآكل وأشرب بعد أن يؤذن الفجر بنحو من الثلث ساعة وهذا أقول أمر عجيب يشابه من الجهة الأخرى أي من الطرف الآخر حال بعض الناس الذين لا يأكلون ولا يشربون لسماع مدفع الإمساك ففي كثير من القرى انتشرت هذه العادة عندنا في مصر مدفع الإمساك يعني عادة جرت منذ أيام العثمانيين يضرب مدفع الإمساك قبل الفجر بنحو الثلث ساعة وقد يزيد لينتبه الغافل وربما إذا كان إنسان يصلي فينهي صلاته إنسان لم يأكل يتصحر إلى غير ذلك ونحن في غني عن ذلك بالأذان الذي كان يؤذنه بلال فبلال كان يؤذن قبل أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنهما لكن نحينا هذه السنة وجاءت سنة المدافع نعم ومن ثم فبعض الناس إذا ما استمع إلى هذا المدفع لم يأكل ولم يشرب قط وأمسك إلى قابل من غير أن يذوق زواقا ولو كان في فمه طعاما ربما ألقى به وهذا على الطرف الآخر يأكل ويشرب بعد أن يؤذن للفجر بنحو من نصف ساعة أو يقل قليلا نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل